بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أم في كتاب فرق معايا من ست شهور وابتديت أعمله محاضرات وحسيت بقيمته في الخدمة في حياتي وحياة الخدام عموما كتاب اسمه The Seven Habits of Highly Effective People الحقيقة الكتاب ده رائع أولا اللي كاتبه هو كاتب مسيحي متدين وطلع كل العادات دي من شخص المسيح له المجد فده أجمل ما في الموضوع وهو مش كاتبه عشان يعني تستمتع بحياتك لا هو قاصد لو اكتسبت هذه العادات وهي ليست صعبة في اكتسابها هيبقى تأثيرك مضاعف ممكن ألف مرة تأثيرك على الناس فطبعا لما تتخيل ان انت بتأثر في عشرة ممكن تأثر في ألف أو عشر تلاف أو تأثر في نفس الشخص بس بدرجة عالية جدا يبقى هتهتم جدا بالموضوع واحنا كمسيحيين لازم نبقى مؤثرين لأن المسيح افترض كده أنتم نور العالم أنتم ملح الأرض فاحنا علينا دور في التأثير التأثير الإيجابي احنا اللي نعلم الناس الخير المفروض احنا اللي ننشر الحب والسلام احنا اللي نعرف الناس ربنا والسماء موجودين في الدنيا عشان كده إنما ساعات نكون متعطلين عن التأثير بسبب عادات خاطئة العادات دي مثلا في التخاطب إن أنا مش بعرف أتحاور فمش عارف أثر فيك أو العادات دي في التفكير أكون بفكر غلط فمش عارف أثر فيك أو عادات في البرزنتيشن مش عارف أعبر عن نفسي صح فمش عارف أثر فيك مع إن جوايا كويس الراجل ده فكر كالآتي انه احنا هنزرع زرعة والزرعة دي هتكبر وفي الاخر هتبقى شجرة ضخمة طبعا ده كله كلام المسيح لو تاخدوا بالكم هيبدأ الانسان من تحت خالص من شخصية معتمد على غيره اقل شخصية في التأثير هو الشخص الديبندنت زي الطفل اللي ايه معرفش يعمل حاجة من غيرك يا بابا ويا ماما في ناس خمسين ستين سنة بس very much dependent زي الأطفال ده شخص غير مؤثر ده عبء ده حمل حتى هو كبير بس هو dependent وبالتالي مش هيبقى مؤثر المسيحي لازم يكون independent مستقل عشان تتنقل من دي لدي محتاج ثلاث عادات دول اللي هنشتغل فيهم المحاضرة دي اللي هم ايه الثلاث عادات بقى اول عادة be proactive يعني كن مبادرا وهنشرح الكلام ده بالتفصيل وبعدين فكر بناء على هدفك او بالبلدي كده ابتدي من الاخر للاول شوف عاوز توصل لايه واكوردنجلي تعالى نشوف هنعمل ايه ماشي تلاتة رتب اولوياتك ضع المهم في المقدمة لو عرفت تتعود خلي بالكم من كلمة عادات مش وانس تتعود على الثلاث عادات دول هتبقى ايه هتبقى بقيت معتمد على نفسك بقيت independent بقيت مستقل وهنا يبدأ التأثير أي شخصية مؤثرة هي في الأصل شخصية مستقلة مستقلة يعني إيه غير تابعة الشخص المستقل الناس بتنظر إليه ممكن بشيء من الإعجاب حتى لو اختلفوا معاه بس هنا يبدأ تأثيره لو هو غير مستقل أو هو مجرد تابع هو تأثيره ضعيف جدا إلا إن كان له أي تأثير هو قال بقى مش كفاية كده مش كفاية إنك توصل من شخصية dependent إلى شخصية independent لا تعالى نطلع ثلاثة تاني ونوصل إلى شخصية سماها ابتكر اسم interdependent سماها الاعتمادية المتبادلة يعني إيه ما ممكن واحد يكون مستقل بس عايش مع نفسه اللي أنجح منه المستقل اللي يعرف يتفاهم ويعرف يتفاعل ويعرف يتشارك فيبقى أقوى هو مستقل لكن كمان يحسن اللعب الجماعي وبالتالي هنا هيبقى تأثيره مضاعف أكتر هنفهم الكلام ده واحنا بنشرح عادة عادة دول التلاتة بتوع المحاضرة اللي جاية اللي هي ايه وين وين اول عادة اسمها مبدأ الكل رابح يعني ايه احرص على مصلحة غيرك احرص على مكسب الآخرين أولا دي عادة تكتسبها اللي بعدها افهم كويس قبل ما تحاول تتفهم اسمع كويس قبل ما تتكلم والعادة السادسة اتعلم تشتغل في فريق سماها السينرجيزم أو التوافق أو الانسجام واضح ان اللي حصل هنا ايه انا اتنقلت من شخصية dependent يعني اعتمادية سلبية تابعة إلى شخصية independent مستقلة مؤثرة إلى شخصية very much powerful بقى interdependent وده بقى الشكل الأمثل اللي حط فيه المسيح نفسه وحطنا شبهه التفاعلية على أعلى درجة الشخص المتفاعل بأفضل مستوى ده بيحقق أعلى productivity العادة السبعة بقى إيه إنك لازم تجدد الست عادات بانتظام إنك لازم تشحن البطارية كل شوية لأنها هتطفي فقال إيه sharpening the saw يعني إيه سن السكينة كل شوية حمي المنشار يعني جدد ذهنك طبعا هنحكي فيها بس المحاضرة الجاية كل دي عبارة عن ايه ما سماهاش فكرة سماها عادة ايه الفرق بين الفكرة والعادة لا فرق كبير قوي الفكرة سمعتها عجبتني العادة لازم اتعود عليها لازم اتعود افكر كده لازم توصل ان مخي بيفكر كده من غير مجهود وهوريكم الصعوبة على فكرة لان احنا هنلاقي غالبا السبع عادات مش موجودين مع احترامي للكل او موجودين بنسب صغير ومن هنا نكتشف ليه تأثيرنا أقل مما يجب قبل ما يدخل على شرح بقى كل عادة من دول حط كده pyramid of influence وقال ان التأثير عموما يتبع قاعدة مهمة أساسها القدوة ال example عشان تأثر عيش عشان تأثر اعمل ما تتكلمش هنا دي أول خطوة في القصة إنك أنت تعيش الصح طبعا دي اتقالت على المسيح لما اتقال إيه جميع ما ابتدأ يسوع يعمله ويعلم به أو حتى في الموعظة على الجبل يقول إيه من عمل وعلم يدعى عظيما يبقى واضح ان عمل دايما الميم اهم من اللام ميم تيجي قبل اللام اللي يتكلم ما يعملش تأثيره مانيمال اللي يعمل ما يتكلمش تأثيره 60% على الأقل حتى لو ما اتكلمش طبعا احنا متفقين مع القاعدة دي لأن كلنا كتربويين جربناها عيالك بياخدوا منك مش من كلامك موظفينك بيشربوك مش بيمشوا ورا كلامك طبعك بينطبع على اللي حواليك أكتر من المثاليات اللي بتقولها اللي عايشه منها هو اللي بيقعد فاحنا متفقين مع القاعدة دي لأنها قاعدة مسيحية فوق منها being a good example لازم كمان to have good relations لأن ممكن أكون أنا مثالي لكن ما عنديش علاقات طيبة مع الناس يبقى في مسافة بيني وبينهم فالناس مش هتتأثر كتير لكن عشان تأثيرك يتضاعف احتفظ بعلاقات قوية طيبة مع كل الناس فيبقى عندك مثاليات عايشها وعندك علاقات نجح يبقى العلاقات دي الأداة اللي هتنقل بيها المثاليات يعني في التربية يا جماعة أب مثالي أخلاقه عالية مبادئه كويسة قوي وصديق ابنه بس خلاص كملت من غير ما يقول ولا كلمة من غير ما يشخط ولا شخيطة طول عمره ابنه هيطلع كويس لأنه هو مثالي وصديق ابنه أب مثالي وبعيد عن ابنه مش صاحبه وقفت هيفضل محتفظ بصورة جيدة عن والده لكن في مسافة اتعطل التأثير فهمتوا الفكرة لكن التأثير هيتضاعف لو العلاقة أقوى راجل كويس قوي بس مش عارف يتفاهم مع مراته البيت هيمشي بس بالزق بالزق ليه لأن ال relationship مش ناجحة مع إنه هو شخص كويس لكن العلاقة مش ناجحة آخر حتة في التأثير الجزء الأخراني ده العشرة في المية ده هو الكلام بقى اللي هو إيه يلا نوعظ بقى يلا نقول مثاليات والكلام ده آخر حاجة تيجي في التأثير في هرم التأثير تلاحظ الشعوب اللي, اللي هي زينا يعني من غير, من غير ما نقول حاجة المثلث الفؤاني هو كل المثلث يعني احنا شعب بتوع كلام لا في قدوة ولا في علاقات غالبا فتلاقي الدنيا مليانة كلام والتأثير مينيمال مش كده تلاقي في تعليم كتير وشعارات كتير ودوشة وحشو ومعلومات إنما اللي طالعين دول أخلاقهم إيه فكرهم إيه ضعيف جدا لأنه ما شافوش قدوة كفاية ولا في علاقات سوية احنا لسه ما دخلناش في العادات قال حاجة تاني مهم العادات دي لما تكتسبها هتدخل هتأثر عليك على ثلاث مستويات قال كل واحد فينا له 3 لايفز يعني ثلاث حيوات ثلاث انواع من الحياه اول حاجه اسمها secret life حياتك الخاصه بينك وبين ربنا مخدعك افكارك مشاعرك حتى مراتك ممكن ما تبقاش عارفه ده كله دي حاجه بينك وبين نفسك وبعدين private life وانت بالبيجامه ولادك ومراتك والقريبين ليك وبعدين ال public life اصحابك وشغلك وخدمتك العادات دي ما ينفعش انها تبقى في ال public life العادات دي لو ما لو ما دخلتش في كل الثلاث حيوات هتبقى تمثيليه سخيفه ومش هتعمل تاثير هنشوفها دلوقتي ازاي يعني ايه لو انت مثلا اتعلمت انك انت ترتب اولوياتك لازم ترتب اولوياتك مع نفسك حتى روحيا وترتب اولوياتك مع بيتك وترتب اولوياتك في شغلك وخدمتك لكن هتقول لي هرتب اولوياتي بره وانت اساسا مش مم... مش ممنهج في الاولويات يبقى في حاجه غلط عشان نوصل لل three lives دول يمشوا صح قال كمان عندنا ربنا ادانا اربع كده امكانيات كبشر تميزنا تساعدنا في تغيير طباعنا لان هنا القضيه كلها هتتغير من عاده الى عاده من طبع لطبع فقال احنا عندنا اربع حاجات تساعدنا على تغيير الطبع عندنا وعي ذاتي self awareness يعني ايه لو انا واعي ان انا شبه المسيح بحكم الروح القدس وبحكم الجسد والدم بحكم المعمودية هذا الوعي يدفعني ان انا ابقى افضل انما أنا لو انا ملحد واعي ان انا ش... ان انا حيوان اجتماعي زي ما بيقولوا بعض الملحدين خلاص انا أعيش زي الحيوانات فاهمين الفكرة إذا هذا الوعي الأويرنس ده أنا شايف نفسي إزاي هيحكم تصرفاتي فالوعي مسألة الوعي دي هتحدد حاجات كتير غير الوعي في الضمير الضمير بحيث ان انا في نور احمر بينور جوايا مع كل غلطة في حاجة بتزقني على الصح مش من بره من جوه بالذات مع القراية او مع الاقتناع بمبدأ إذا اقتنعت مثلا أن الأمانة والالتزام بالمواعيد حاجة مهمة يوم ما بتتأخر عشر دقايق بتبقى متضايق متكهرب ليه لأنك خلاص في حاجة اسمها ضمير بيشتغل المحرك الثالث هو الخيال أنت الكائن الوحيد في الكون بعد ربنا اللي يقدر يإماجن حاجة مش موجودة بمعنى إيه أنت تقدر تتخيل نفسك مختلف تقدر تتخيل نفسك مؤثر تقدر تتخيل نفسك سوبرمان يعني قديس بلغتنا احنا تقدر تقول انا كده في عيوب لكن اقدر اكون حاجة تاني رابع نقطة الويل الارادة انت عندك ارادة انك انت لما تعزم على شيء ممكن تعمله دي امكانيات اي بني ادم على فكرة استخدمها او ما استخدمهاش ده موضوع تاني بس ده حاجة بلت ان كده يعني حاجة متبرمج عليها من غير ما تعمل مجهود آخر نقطة قبل ما نشرح أول ثلاث عادات نقول إيه في تكوين أي عادة أو في تغيير أي طبع لازم أملى دماغي الأول بالفكر عشان كده الموضوع ده بيتقدم على فكرة في عشرات الساعات مش في ساعتين زي ما أنا هعمل النهاردة لأنه مهم قوي إن دماغك تتملي بالعادة بالفكرة ولما تتملي بالفكره توصل للديزاير ببقى عندي رغبة أعمل كده أوصل لدي عارفين زي إيه اللي منكم راحوا لدكاترة الدايت دكتور الدايت الشاطر لازم يقنع المريض الأول بقيمة الدايت قبل ما يشرح الدايت أو أي دكتور فيكم لازم يقنع المريض بقيمة العلاج لو هو مش مقتنع ولا مش هيلتزم فأنا بقنعه الأول ده المخ لغاية ما يتولد جواه الرغبة بمعنى إيه طالع بقى من عندي هيكسر الدنيا عنده ديزاير إنه يكتسب العادة يجي النقطة الثالثة طب هاو أعملها إزاي إزاي بقى مبادر يعني إيه أرتب أولوياتي إزاي يبقى السؤال الأولاني هي ليه ليه المبادرة حاجة كويسة السؤال الثاني هو أنا عاوز ولا مش عاوز أساسا لأن لو مش عاوز مفيش حاجة هتتغير نمرة ثلاثة طب إزاي أعمل كده أول habit اقترحها مستر Covey ده هو be proactive عشان نفهم proactive نفهم الأول كلمة reactive لأن reactive أسهل في الشرح يعني إيه واحد reactive أغلب البشر reactive بمعنى إيه بمعنى حد ضايقك ال reaction ايه اتضايقت حد شتمك ال reaction ايه شتمته حد اللي هو رد الفعل التلقائي البديهي اللي من نفس نوع الفعل الحقيقة ده ما بيطلعش أي شخصية مؤثرة كونك هترد فعل بفعل من نفس جنس الفعل انت الحقيقة رقم في التاريخ لا جدوى ليك proactive يعني ايه pro حاجة جديدة انت بتبتكر فعل بغض النظر عن الفعل اللي جاي لك هديكوا هنا شوية امثلة ربنا يسوع واقف وسط الناس استفزوه قالوا له اصلك رئيس شياطين فبتطلع الشياطين الطبيعي المسيحي يتنرفز ده العادي لانه بيتشتم ولأنه بدل ما يستقبلوا الخير بيخرج شياطين من عيالهم آدي رد الفعل إنما ربنا يسوع برو أكتف يعني إيه هو مش بيتعامل بردود أفعال هو بهدوء شديد قال لهم طيب أنا رئيس شياطين وبطلع الشياطين ولادكم بيطلعوا الشياطين إزاي هم كمان رؤساء شياطين طب لو أنا رئيس شياطين بطلع شياطين كان زمانها مملكة الشياطين خربت شيطان هيخرج شيطان كانت خربت من بدري هدوء منطق حكمة لكن ما فيش خالص رد الفعل المتوقع هم قاصدين يغزوه يستفزوه يهيجوه لكن هو ما بيهكش فهمتوا الفكرة يبقى ما فيش ري اكشن لا proaction هي كلمة مبادر حتى أضعف من المعنى بال English لكن هي مبادر أفضل التعبيرات يعني إيه ما تعملش زي ما الناس بتعمل اعمل حاجة مختلفة ده أول مبدأ ما تعملش زي ما العادي بيحصل خليك مختلف أذكر موقف حصل هنا في القاعة دي من ثلاث سنين كان معايا قدس أبونا يوسف أخويا وكان قاعد في أول صف ويمكن بعضكم حضر الموقف ده وبعدين وأنا بوعظ بقى ومحموق كده واحدة ست كبيرة فضلت تكح إلا اللي زي مستقصداني مش راضية تبطل فطبعا أنا ابتديت أتشد أنا مش عارف أركز إيه كح كح كح كح ومش راضية تقوم يعني عاوز أقول إيه طب أول خمس دقايق يعني بس هنفضل طول الساعة الحقيقة أبونا يوسف لقيناه قام طلع رجع معاه كوباية مية من أول صف واداها لها انا مش ممكن انسى الموقف انا مش فاكر كنت بتكلم في ايه بس مش هنسى الموقف ده ليه هي was proactive يعني ايه ال reactive ايه الناس كلها اللي حواليها متغاظه قلقانه بما فيهم انا خليني اقول كده انا اتشديت لكن ما حدش عمل مبادره ما حدش عمل موقف ايجابي احنا اتضايقنا اللي جه في بالنا يا ستي قومي اشربي كحي بره يعني ما حبكتش كل دي ردود أفعال تلقائية خلي بالكم إنما المبادرة اللي هي تساوي فعل مسيحي خلي بالكم المبادرة تساوي هو ده اللي المسيح كان هيعمله هو ده اللي المسيح كان هيعمله لا هينقد ولا هيعترض ولا هيتشنج ولا يتضايق لا هيعمل حاجة مش متوقعة بس صح فجاب كوباية المية عشان هي يمكن مش قادرة تقوم أو مش واخدة بالها المفروض تقوم وليكن لو بصيتوا على الكتاب المقدس كله هتلاقوا كل رجال الله مبادرين فكروها بقى وخدوها درس على فكره الحاجات دي بنقعد نعمل عليها workshops بقى و Bible studies وبتاع لغايه ما الفكره تعشش جوه ليه هتلاقي مفيش شخصيه غيرت في التاريخ او اثرت في جيلها خد ابراهيم خد موسى خد نوح خد داوود خد بطرس بولس هتلاقي كله لازم يكون فيه ال character دي والا لا يمكن هيكون مؤثر بمعنى لو كان عادي خلاص هيتنسي اللي مش عادي هو اللي بيأثر اللي مش عادي واللي مش عادي بالطريقة الصح طبعا اللي هو بتحكمه فكرة جديدة أو فكرة مسيحية كون مبادرا دي هو حط لها شوية كده مسميات المبادر بيقول في باله طول الوقت أنا مسؤول عن حياتي مش هخلي حد يمشيها لي لأن ال reactive عبارة عن إيه؟ لسان حاله طول الوقت ايه اعمل ايه الظروف كده ال reactive لسان حاله ايه ظروفي كده طبعي كده تربيتي كده ده اللي اقدر عليه اللي هي دايما عنده الحجه والعذر ال proactive مش بيفكر كده بيفكر اقدر اعمل ايه انا المسؤول عن حياتي مش الدنيا مسؤول عني مش الدنيا تمشيني انا اللي امشيها واضحة؟ مش الدنيا تمشيها أنا اللي مشيها واحد حصلت له حادثة فأصبح على درجة من الإعاقة ممكن جدا يقعد إيده على خده ويقول ربنا بلاني وكل ما يجي له حد يشكي ونقعد نخدمه ونطيب خاطره ماشي بس هو هيبقى نكرة بعد شوية وفي واحد يفكر طيب خلاص أنا بقيت على درجة من الإعاقة إيه اللي ممكن أعمله عشان أعيش حياة كويسة وشفنا طبعا ناس غيروا التاريخ بالإعاقة بتاعتهم ليه لأن هو كان برو أكتف ما استسلمش ما قالش ظروفي ما فيش حاجة اسمها كده أنا المسؤول أنا القوة الخلاقة والمبدعة اللي جوايا أنا أنا مسؤول عن خلي بالكم التعبير اللي أضافه كوفي ده كان جريء جدا وطلع إنه كتابي أنا مسؤول عن اختيار مشاعري ومزاجي استنى بقى دي هنختلف عليها ينفع تقول انا مسؤول عن المود بتاعي كلكم هتقولوا للوهله الاولى لا طبعا حد بيحب يتنكد فكر شويه هتلاقي ايوه طبعا ده ما فيش احلى من النكد يعني ونسيبه ليه يعني بمعنى ايه انت بتستدعي الشعور اللي انت عاوزه لو انت عاوزه يعني ايه ما أنا ممكن أفضل أفكر في نص ساعة أبقى عاوز أنتحر وممكن أقعد أفكر بطريقة معينة في اتجاه معين أبقى طاير من الفرح إذا أفكاري بتعمل مشاعري طب ما أنا ممكن أعمل control على أفكاري وأزقها في اتجاه كده أو اتجاه كده خلي بالكم وده على فكرة كله تعليم كتابي لأن المسيح لما بيقول حبه هو يقصد إيه اعمل control على فكرك وعلى مشاعرك يطلع control على سلوكك لو انت قاعد تقول بيضطهدوني بيكرهوني بيعملوا فيا بيسووا انت بتغذي الكره اللي جواك لما تقعد تفكر المسيح حبني المسيح بيحضر لي السماء كل الاشياء تعمل معا للخير اللي بيحصل ده هيديني اكليل كبير في السماء هتاخدهم بالحضن يبقى هي طريقه تفكير وبتنزل على قلبك تطلع منها مشاعر وفي نفس الموقف اللي يخلي الواحد صايط والع ممكن يخلي واحد وشه منور ومبسوط يبقى ايه انا المسؤول حتى عن افكاري وعن مشاعري being proactive لان المبادره مش بره فاكرين لما قلنا في secret life وفي public life ال secret life الحياه الداخليه انت مبادر في انك انت تعدل دماغك وتظبط قلبك ولا مستسلم لفكرة نسيوني أهملوني محدش بيحبني انك ده بقى طب انت كده مش هتبقى هتبقى ترجع تاني لدايرة ال dependent عاوز تتشال مش عاوز تشيل مالكش اي تأثير بالعكس بقيت عبء على اللي حواليك لانك dependent لانك استسلمت انما لما تفكر انا موجود هنا ليه رسالة انا ربنا حاططني بقى نور للعالم وانا فاضي للكلام الصغير ده اقعد اقول صحتي ونسيوني ودلع ده يبقى انا بزق نفسي في اتجاه معين انا اقدر اغفر بصوا التعبير الاخراني اللي قاله ده انا اقدر انسى انا اقدر اتخطى اي مشكلة او اي ظلم ده لسان حال ال proactive ال reactive لسان حاله ايه هم عملوا فاهمين ازاي ربوني كده وانا صغير اذوني والبلد دي اصلها مليانه مش عارف ايه وفي الشغل بيعملوا ايه على فكره احنا ب... انا بقيت اميزها في الاعترافات بس دي مشكله ان اول ما تعطى معترفه يعني اي معترف بس غالبا ستات من اول جمله اقول يا رب قويني ليه لو قالت انا هنخلص في دقيقتين لو قالت هما هاخد مهدئ فاهمين اقصد ايه لو قالت انا يبقى واخده بالها انها جايه تشكي روحها عاوزه علاج لنفسها لو قالت جوزي وحماتي وابويا وعيالي وكده يبقى هي بتقول لي ايه اعمل ايه ده انا غلبانه ما تطلبش مني حاجه ده الدنيا بتعمل وبتساوي رياكتيف she will never be proactive مش هتتحرك من مكانها لانها always blaming كل اللي حواليها فمش داخله تاخد موقف من حياتها غير واحده بتقول انا عصبيه شوف لي حل لا ده هنخلص في دقيقتين وهتتغير لانها داخله بتقول انا اللي هتغير ليش دعوه بقى اللي حواليا بيستفزوني ما بيستفزونيش ده موضوع جانبي انا عصبيه بس وانا مش عاوز اكون عصبيه يبقى هنا proactive واضحه ابتدت تبان الفكره يعني ايه عاده المبادره او being proactive اضاف عليها فكره لطيفه قال عندنا اللي بيحكمنا في دايرتين دايره سماها circle of concern ودايره تاني اسمها circle of influence بمعنى ايه ال concern معناه كل ما يحدث من بره وبيضغط عليا وال influence معناه اللي بيحصل جوايا واقدر اطلعه لبره يعني في ضغوط خارجية وفي تصرفات شخصية اللي ممكن نعمله لو انت proactive هتعمل ايه ال circle of influence هتكبر جدا فهتحتل اكبر مساحة من ال circle of concern يعني ايه معلش هشرحها عشان تبان آه انا مظلوم في شغلي فاقول هم بيعملوا مؤامرات وكلهم مش بيحبوني ده كل ده concern يعني ايه انا مهموم بهم وانا قاعد ساكت الدايره بتاعتي عماله تقل ملياش اي influence لاني مستسلم لكن لا انا هتحدى الظروف انا هكلم الناس انا هرفع آآ آآ مش عارف ورق مثلا هعمل حاجه انا مش هسكت على الوضع يبقى circle of influence يبقى انا دخلت هنا المساحات دي اصلها بتروح وتيجي يا ترى انت سايب الدنيا تفطسك وتحكمك وتمشيك ولا انت اللي بتغير في الدنيا خلي بالكم المسيح جه نجار فقير في الجليل بس غير العالم كله لو كان circle of concern يعني ايه لقمة العيش شغلاه مجرد انه يلاقي نفسه وسط النجارين يعرف يصرف على أمه الغلبانة كانت حياته طبعا انتهت بلا معنى لكن ربنا يسوع له المجد he was very proactive يعني ايه هو جاي طبعا انا مش بنكر لاهوته يعني بس انا ببص له من من الناحيه دي ان هو غير العالم كله لانه circle of influence ضخمه هو شايف انه يقدر يغير وهو ده اللي بيحصل ام تريزا كان معاها فلوس لما ابتدت وكراهبة حتى كانوا مضيقين عليها انها لازم تمشي في البرنامج الرهباني العادي بتاع اي راهب هي ما قبلتش وفضلت تقاوح عاملة كل الغنى اللي في العالم ده كله من الخدمات ليه؟ لأنها ما مشيتش زي السكة ما بتوديها no no. هي وسعت ال circle of influence هي غيرت في الظروف ما خلتش الظروف تغيرها واضحة فبقت شخصية عملاقة سايبة آلاف السنترز وعشرات الآلاف من الرهبات ومئات الآلاف من اللي اتخدموا على إيديها وفكر في العالم بيقف للإلحاد دلوقتي فكر مثالي مسيحي من غير كلام على فكرة دول أقل ناس يتكلموا الجماعة بتوع ماذر تريسا ملخص بقى العادة الأولانية هي إيه الملخص ببساطة بنقول فيه جملتين الأشخاص الري أكتف بصوا دايما للجانب السلبي الأول دول التفاعليين دول لا يتحملون مسؤولية حياتهم دول اللي مش عايزين ياخدوا قرارات دول دايما حاسين ان هم ضحايا من اول ما اتولدوا لغايه ما يموتوا دايما حاسين ضحايا دول ما عندهمش نظره تقدير لنفسهم ان هم they can't change anything ما عندهمش النظره دي فسايبين الدنيا زي ما توديهم البرو اكتف دول المبادرين اللي بيتحملوا مسؤوليه حياتهم ودول اللي بيختاروا رد فعلهم تعبير مهم قوي بيختاروا رد فعلهم احفظوا التعبير ده يختار رد الفعل يعني ايه يعني فلان ضايقني عندي رد فعل اكرهه اتعصب اشكي اصلي اسامح اختار عندك 5 choices reactions المعتاد ايه تتضايق تشتم تشكي واللي مش معتاد تسامح تصلي مثلا فانت بتختار رد الفعل ما بيتفرضش عليك بترجع للوصية تقول له يا رب أنا عاوز البرنامج بتاعك ال unusual برنامج المسيح دايما unusual الوصايا كلها not usual مرة عملت كده مع الشباب الشباب بقى ملوش في الكنيسة خالص فألفنا آيات قلت لهم تعالوا أكمل الآيات الآتية من سخرك ميلا سمعت درر بقى ده انا اسخره 10 ميال ده انا ادفعه مش عارف ايه ده انا اخليه ينسى اسمه ما هو فيها نوع من السخرة او الايه استغلال يعني لو واحد استغلك رد الفعل ايه تسمع العجب بس الحقيقة الردود اللي قالوها الشباب هي 99% من اللي بيحصل في الشارع الواحد في المية اذهب معه سنين ما حدش قالها very unusual مش حاجة طبيعية بس كده بس هو ده اللي هيغير العالم ده اللي يغير الكون ده اللي يخليك شخصية مؤثرة ده اللي خلى المسيح العالم كله يبص عليه الحجة الع... الهبة التانية begin with the end in mind يعني ايه دي بقى مأساة مصرية ايه المأساة اغلب الناس بتبتدي وهي مش شايفة رايحة فين أو آخر المطاف إيه ده دي في كل حاجة أديكم مثل يا جماعة لما بلف في الصعيد على كل المشاريع الكنسية لقيت مأساة في المباني المهندسين هنا يفهموني على طول تلاقي مثلا كاهن طيب لقى حتة أرض جنبه فقال أحسن تروح مني اشتراها هو ما فكرش اشتراها ليه بس خسارة طيب جاله واحد كده فندي يقول له ما تعمل فيها مبنى خدمات اه نعمل طب ليه مش مهم ليه نعمل طلع بمبنى ثلاث ادوار فجاله واحد قال له نعمل حضانه لان المبنى اللي اتعمل ما ينفعش حضانه خلي بالكم فعمل حضانه تعبانه قوي لانه تقسيمه الاوض وشكل المبنى ما يمشيش فواحد تاني قال له لا لا شيلها واعمل عياده هنعمل عيادة تمشيش طبعا لا المنطقة تنفع ولا عيانين لا بلاش لا حضانة ولا عيادة احنا ايه نأجرها مفروش ونجيب دخل للكنيسة مثلا طب نجرب هو ايه اللي بيحصل هو اشترى ارض وطلع بمبنى بس هو ينقصه ايه فيجن ما عندوش رؤية مش عارف هو عاوز ايه فهمتوا الفكرة هو ما سألش نفسه شعبي محتاج ايه وبالتالي راجل طيب وبيحب ناسه بس تايهة منه لأنه مش عارف يختم احنا شفنا مباني يا جماعة بملايين معطلة ليه؟ وطاقات بمليارات معطلة عشان العيب ده عشان العادة دي اللي هو أنا مش عارف آخر السكة إيه ده الأخطر بقى تقابل شاب متخرج عاوز ايه يا حبيبي عاوز اتجوز ربنا معاك اتجوز عاوز ايه يا حبيبي عاوز اجيب فلوس ربنا معاك جاب فلوس عاوز ايه تاني اجيب عيال ربنا يديك أه، جاب عيال طب نجوز العيال ماشي نجوز العيال طب نعمل فلوس نعمل فلوس تاني وبعدين يدخل في اكتئاب ويتعالج ليه هو م- مش عارف هو عايش ليه هو من الاول مش حاطط هدف فهو واخد الاهداف المعتاده اللي بتتقال له كل الناس بتتجوز يلا نتجوز فلما اتجوز حس بفراغ لان هو يعني ايه مأمورية وخلصناها يا ابني الحكاية مش كده هو انت عاوز ايه بالآ- من الاول انت شايف اخر محطة ولا مش شايفها هي دي المصيبة في التعليم بس لو فتحتوني في التعليم مش هخلص اسأل أي حد بيدرس في ابتدائي هات أي مدرس أو حتى مفتش أنت عاوز الطفل يوصل لإيه؟ ما يعرفش يجاوب هو يعرف يجاوب يدرس إيه؟ لا السؤال الأهم عاوزه يوصل لإيه؟ يبقى شكله إيه؟ المنتج الأخراني بتاع ستة ابتدائي البرودكت ده شكله إيه؟ درجة التخلف اللي يطلع عليها قد إيه؟ تلاقي انه محدش باصص للمنتج فاهمين ازاي كله باصص للحشو اي تعليم بره بيبتدي ازاي بيبتدي من الاخر ليه بقى المبدا ده انا عاوز خلي بالكوا ده, ده داخل على مدارس الاحد وعلى اجتماعات الشباب عاوز ابني يدخل حضانه الكنيسه سنتين يطلع في اخر السنتين انا بتخيله هو لسه ما دخلش مثلا يطلع حافظ الحان بيتناول كل اسبوع بيحب يصلي بيحترم زمايله نظيف في هدومه مؤدب في شكل معين انا شايفه وارجع بقى من دي 1 ابتدي اشتغل عشان اوصل للنتيجه دي فهمت الفكره ماشيه ازاي ابتدي احط بقى الماده اجيب المشرفه اقول لها انت هتعلميه النظافه هتعلميه الف ب تعلميه الالحان منهج الالحان يغطي السنتين ازاي الايات تمشي ازاي شكل المكان ايه بس كل اللي حاكمني ايه ال product الاخراني ندخل على ابتدائي ما ينفعش اتجاهل حضانه هفترض انه طالع لي من KG مستوى كذا عاوزه بعد خمس ست سنين في ابتدائي يبقى وصل لايه ثم- وبعدين ارجع لاولى ابتدائي اول اسبوع احط المنهج عاوزه بعد 15 سنه في مدارس الاحد واصل لايه وارجع احط كل مناهج مدارس الاحد عاوزه بعد بعد اجتماع شباب لمدة سنة في الكنيسة حصل ايه اتغير في ايه واكوردنجلي ابتدي احط شغلي ومناهجي وايامي و ما حدش بيعمل كده اغلب الناس بتعمل ايه النهارده وبكره طبعا المنهج اللي باصص تحت رجليه ده بيطلع كلام فارغ في الاخر واغلبنا شربنا الشربه دي وعايشين فيها هل المسيح كان عنده المبدا begin with the end in mind ما- ما فيش انسان على تاريخ البشريه كانت واضحه بالنسبه له المسيح جه اول جمله قالها اقترب ملكوت الله كان شايف يوم ما جه على السحاب مش غايب عنه ابدا طب ده رب المسافه لغايه دلوقتي عدت 2000 سنه وليكن هو جه على الارض واللي شغله اللحظة دي اللي عاوز ياخد فيها أكبر عدد من البشر السماء وأكوردنجلي ابتدى يعيش حياته ويعلم ويموت على الصليب ويقوم ويطلع السماء ويسكب روحه ويحضر الكنيسة ويسمح بش- بالاضطهادات كل ده في اتجاه تارجت واضح جدا فهمتوا الفكرة؟ المنهجية دي في التفكير تغير كل حاجة داخل على خدمة جديدة عاوز توصل بالناس دول لإيه ما تقوليش هقول درس درس ده آخر حاجة الأول قول لي عاوز توصل لإيه وبعدين تعالى نتفاهم في ال material وفي الأدوات وفي الأسلوب وفي كل حاجة انت كطبيب نفسك توصل لايه من رحله الطب ده كله خلي ال end in mind خلي الصوره ال last station دي واضحه وبعد كده تعالى نشتغلها واحده واحده من الاول خالص اي مهندس شاطر بيعمل ايه بيعمل ديزاين ما يخرش الميه قبل ما يحفر حفر وقبل ما يحط خرسانه وقبل ما يشتري زلط وطوب مفيش كلام زي كده كله في المكتب كله في الدماغ كله على الورق المكات مظبوط جدا تسأله في تفاصيل التفاصيل اللي لسه قدامها سنتين ثلاثة هتتعمل يكون عارف ساعتها بقى أول ما يبتدي يشتغل يجري لأن ال vision واضح بصوا بقى حط حاجة لطيفة الراجل ده قال فكرة جميلة الواحد ياما بيوعظ فيها أول مرة يقولها بالطريقة العبقرية بتاعته كوفي ده قال مخنا عامل زي زي البتاع ال circle دي كله فايلات أخطر file هو ال core هو ال center أخطر file هو الملف الوسطاني اللي بيه بتحكم كل قراراتك الشكل الأمثل هو اللي قصادكم اللي هو الهدف المحوري السنتر يكون ربنا أو السماء اللي بالتالي تعاملك مع المال من خلال الهدف فيبقى ايه يبقى انت هتطلع فلوس للخير هتدبر فلوسك بطريقة مسيحية تعاملك مع الأسرة مش ضد المسيح من خلاله تعاملك مع الشغل تعاملك مع الأعداء تعاملك مع المتع مع كل حاجة المسيح هو جربوا حبايبي كده شيلوا المسيح من النص وهات لي الفلوس في النص وحط المسيح بره يعني في, في كورنر وناس كتيرة كده المسيح بالنسبة لها ايه فايل شمعة يوم الحد اللي يحطها أو صلاة عشر دقايق ربع ساعة بالليل اللي هو جزء لكن الكور بتاعه الفلوس الفلوس حكم علاقته بمراته طول نهار يتخانق وحكم علاقته بأصحابه اللي مش هيفيده ما يبقاش صاحبه وحكم علاقته بأعدائه قضايا ومحاكم وخصام لأن الفلوس أهم حاجة وحكم علاقته بالكنيسة بالنسبة له دايما شايف الكنيسة حرامية عاوزين ياخدوا فلوس ده لانه ايه ال core هنا ال center هي الفلوس شيل الفلوس حط مثلا ال self الايجو الذات واحد بيعبد ذاته ربنا هيروح في ال corner الصغير ده هيصلي او يقرا الانجيل او يخدم بس هو ايه مجرد يعني عشرة في المية من تفكيره واساسا لخدمة ذاته لما يصلي عشان الناس تتفرج ولما يقول درس عشان الناس تسقف علاقته بمراته وعياله لازم يمجدوه لازم يرجعوا له لازم يمشي كلامه ايجو علاقته باصحابه لازم يبقى هو الكبير هو الالفه هو المعلم علاقته باعدائه بيكرههم عمى وعاوزهم يختفوا من الوجود علاقته بكل حاجه محكومه بالايجو حط المتع والملذات وطلع المسيح مطرح الاكل والشرب والجنس والحاجات دي هتبقى في النص الشغل بيخدم على كده والعلاقات كلها بتخدم على كده وربنا جزء من القصة فهمتوا الفكرة؟ هو عاوز يقول ايه؟ هي نفس فكرة الرؤية البعيدة او الهدف البعيد هو نفسه اللي بيحركني طول الوقت في اللاوعي لو انا عاوز السماء اوصل لها وهي دي اهم حاجة عندي هتملى دماغي لدرجة مأثرة على كلامي ومأثرة على وقتي ومأثرة على علاقاتي ومأثرة على جيبي لأن السماء مالية دماغي لو الفلوس مالية دماغي هتأثر على كل حاجة برضو آه الناس دول بقى اللي ما عندهمش هدف واضح قصاد عينيهم دول مش حاسين بقيمة حياتهم أو الهدف من وجودهم دول عايشين aimlessly عايشين تايهين في الدنيا وما أكثرهم في المقابل الناس اللي حاطين الهدف واضح او الرؤية واضحة قدامهم دول عندهم كل يوم مهم وكل لحظة مهم وكل اكشن له معنى لان كله بيخدم على الهدف البعيد او ال vision الاخراني المجموعة الاولانية مش عاوزين يعملوا مجهود عشان يكتشفوا هم عاوزين عايشين ليه مش بيعملوا مجهود عشان يكتشفوا هم عايشين ليه هم عايشين وخلاص التانيين طول الوقت في سؤال ملح انا عايش ليه أو بلغتنا المسيحية يا رب ماذا تريد أن أفعل فهمتوا الفكرة؟ طول الوقت ماشي بيتحرك بالسؤال ده عاوزني أعمل إيه مع فلان عاوزني أعمل إيه دلوقتي في الوقت عاوزني أعمل إيه بكرة عاوزني أعمل إيه السنة الجاية مش أنا اللي هعمل أنت قول لي عاوزني أعمل إيه طبعا دول عايشين صح ودول اللي بيأثروا في التاريخ وفي العلاقات لإلهنا كل مجد وكرم